وحبكي غيومي وضوي القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبابي في كثير من الأوقات ببقى أنا عارف كويس جدا وأنا رايح المسجد كيف أتعامل مع الله وبرضه عارف وأنا في البيت وسط أولادي كيف أتعامل مع الله وعارف كويس جدا وانا في الشارع كيف اتعامل مع الله واعرف كويس جدا ساعة البلاء كيف اتعامل مع الله واعرف كويس جدا ساعة الرخاء كيف اتعامل مع الله ولكن احبابي مين فينا فكر دايما إيه، في اكتر ازمة بتقابلنا اكتر ازمه بتقابلنا ان انا النهارده لو عايز اخلص ورقه من الاوراق داخل مصلحه حكوميه بجد فيها مشاكل كبيره جدا عارفين ليه ده كله لان انا مش عارف كيف اتعامل مع الله في مكان عملي علشان كده انا حبيت النهارده في سلسله كيفيه التعامل مع الله اطرح عليكم هذا السؤال كيف نتعامل مع الله في اماكن اعمالنا انا النهارده لو دكتور كيف اتعامل مع الله كدكتور كيف اتعامل مع الله سبحانه وتعالى انا كموظف في محل عملي المشكله يا جماعه احنا مش عارفين النهارده كيف نتعامل مع الله للاسف اصبح التعامل آه، آه، بينا امور دنيويه كلها وانا على يقين لو قدرنا نس- نحط اجابه لهذا السؤال كيف اتعامل مع الله في مكان عملي صدقني حوالي 60 70 80% من المشكلات اللي بنقابلها دايما في مجتمعاتنا ان شاء الله ستزول باجابه على هذا السؤال كيف نتعامل مع الله في اماكن العمل واحد علشان تتعامل مع الله سبحانه وتعالى في اماكن العمل لازم تكون على يقين ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليك رقيب عليك وطالما ان ربنا سبحانه وتعالى رقيب عليك ازاي ايديك تتمد الحرام ازاي ايديك تتمد لحاجه غلط ازاي النهارده تطلع منك امضى فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى عايز اول حاجه اقول لك عليها استشعر بالفعل في مكان عملك ان الله مطلع عليك لو قدرت تعيش مع المعنى ده في مكان عملك صدقني كتير جدا من المشكلات اللي هتقابلنا ان شاء الله هتزول صدقني الدكتور اللي انا رحت له علشان اكشف عنه وقال لي او كتب لي على دواء انا مش محتاجه ده ده لانه شركة الادوية متعاقدة معاه انه لازم على كل روشتة يكتب الدواء ده صدقني الكلام ده مش هنقابله صدقني النهاردة الدكتور ده مش هيعوديني اعمل تحاليل لان انا اصلا مش محتاج تحاليل ولكن هو بعتني للتحاليل علشان للاسف للاسف هو عامل عقد مع بتاع التحاليل وكل تحليل هيروح له هياخد عليه مبلغ صدقني المستشهد ان ربنا مطلع عليا مش هعمل كده صدقوني النهارده انا لو مت- متاكد او قدرت ان انا اتعامل مع الله في مكان عملي ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا صدقوني يا جماعه ايديا مش هتتمد للرشوه لان انا عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي عمري ابدا ما هاكل حرام عمري ابدا ما هقدم انسان على انسان في وظيفه معينه لان الانسان ده قريبي لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا يا جماعه اول تعامل بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في الاماكن دي ان انا اكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا اصل لو انا قدرت اعيش مع المعنى ده صدقني مش هنلاقي موظف مكان وقت الدخول الساعة 8 ونص هيجي الساعة 10 ونص او مكان الانص... وقت الانصراف الساعة 2 هيمشي من الساعة 12 مش هنلاقي الكلام ده ابدا عشان كده بقول لك في مكان عملك استشعر ان الله سبحانه وتعالى رقيب عليك استشعر ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليك كل حاجة بتعملها داخل هذا المكان صدقني الله سبحانه وتعالى مطلع عليك صدقوني يا جماعة لو أنا في مكان عملي عشت مع هذا المعنى هنجد الإتقان هنجد دايما كل واحد مننا بيتعامل من هذا المنطلق إن الله رقيب علي مش أنا بعمل على قد فلوسهم زي ما كتير من الناس بتقول يبقى المعنى الأول اللي لازم تعيش معاه وده التعامل الأول اللي يجب يكون موجود ومغروس في قلبك وانت في مكان عملك إن الله مطلع عليك اتنين اعلم اعلم أن الله إنما يرحم من عباده الرحماء أنا رايح النهاردة أقضي مصلحة حكومية وأعمل ورقة من مصلحة حكومية وأخلص مصلحة هناك سبحان الله أجدهم عمالين يشقوا عليا جدا وعمالين يودوني يمين وشمال ويلففوني من مكتب على مكتب ومن موظف على موظف ومن هيئة على هيئة مع ان الموظف سبحان الله كان عارف ان كل ده هيخلص بتأشيرة قلم بس للأسف كان مستني مني 20 جنيه خد بالك انت لما هتشق على الناس ربنا هيشق عليك كنت في يوم في مصلحة حكومية وقالوا لي لقيت دخلت المكتب فلقيت مكتوب على المكتب مغلق لاجتماع طارئ فضلنا واقفين اكتر من اربع ساعات كاملة ايه الاجتماع الطارئ ده لحد ما الناس يعني اصابتهم مشقة بالغة جدا واحد كبير في السن واقع من- مش قادر يقف شقوا عليه فللاسف انا قصاد الموقف ده خبطت ودخلت ففوجئت ان الكل للاسف اربع ساعات عمالين ياكلوا يفطروا وبعد الفطار بيعملوا شاي وبعد كده بيقرأوا الجرايد وبعد كده كل واحد يجيب في في في عرضه التاني شويه سبحان الله خد بالك خد بالك الناس الموظفين اللي بيشقوا على المسلمين شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فشق عليه صدقني هتلاقي أولادك في قمة المشقة عليك عند موتك مشقة حياتك مشقة زوجتك مشقة أهلك مشقة المواصلات مشقة علاقتك مع الناس مشقة ده دي دعوة النبي من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه وتخيل اللي هيشق عليك هو ربنا سبحانه وتعالى انت تقدر على كده هتقدر على كده وصدقني عمرك ابدا ما هتذوق طعم الرحمه في حياتك ليه لانك مش عارف تتعامل مع الله وانت في عملك تتعامل مع الله وانت في عملك انك تكون رحيم بالناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم اللي مش هيرحم الناس ربنا مش هيرحمه ابدا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لن تؤمنوا حتى ترحموا ساعه الظهر تطلع بسرعه تقول لي أصل هصلي الظهر وتقعد في المسجد ساعه وساعه ونص وتعطل اعمال الناس وتعطل وظائف الناس وتشق على الناس والله هذه الصلاة لا تجدي أبدا هذه الصلاة لا تنفع أبدا لا تؤمنوا ده النبي اللي بيقول والله لا تؤمنوا حتى ترحموا يبقى الأصل الثاني كيف تتعامل مع الله في مكان عملك إنك تكون رحيم ثلاثة كيف تتعامل مع الله في مكان عملك انت في كتير من الأوقات بتصيبك مشاكل بتصيبك هموم بتصيبك أمور صعبة جدا وتحتاج بالفعل ان ربنا يفتح أبواب السماء علشان ينزل عليك من رحماته صح كده صدقني ربنا مش هيتعامل معاك هذا التعامل إلا إذا تعاملت مع عباد الله هذا التعامل اسمع معايا الحديث ده علشان نقول للمديرين اللي قافلين أبواب المكاتب بالنهار للوزراء اللي قافلين أبواب المكاتب للنهار لل- للمسؤولين اللي قافلين أبواب المكاتب للنهار اسمعوا الحديث ده واحد يروح لك عشان تقضي له مصلحة انت قافل الباب في وشه بتقفل كل حاجة في وش الناس المحافظين اللي قفلوا أبوابهم عن شكاوى الناس صدقني اوعى تخش في الحديث ده اخاف عليك جدا انك تخش في الحديث ده قال النبي صلى الله عليه وسلم من والله من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم قفل الباب ها قفل الباب قفل التليفونات فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم الا احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامه صدقني ده ده مصيرك في الاخره مش هتلاقي حد يرحمك ولا هتلاقي حد يفتح لك ابواب الرحمه ابدا لان ربنا هو الذي اغلق هذه الابواب خد بالك خد بالك من الكلام ده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجه والخله والمسكنه الا اغلق الله ابواب رحمته دون خلته وحاجته ومسكنته انت تقدر تتحمل ده لا يا جماعه المسؤولين في مكان عملك في مكان عملك بالله ما تقفلش الباب افتح الباب للناس شوف مشاكل الناس وحلها لهم ساعتها ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك من ابواب الرحمه صدقني لو حاسس في بيتك ان انت مش مرحوم حاسس ان اولادك مبهدلينك زوجتك مبهدلاك الناس من حواليك مبهدلينك اللي اعلى منك شويه مبهدلك راجع نفسك لانك اغلقت بابك دون باب المسلمين اغلقت بابك دون باب المسلمين الدكتور اللي راح النهارده المستشفى المستشفى العامه وسبحان الله علشان يرتاح شويه قفل الباب والمرضى يا عيني في المستشفى بره بيتألموا متبهدلين اخر بهدله صدقني ربنا هيقفل ابواب الرحمه في وجهك انتبه خد بالك من هذا الامر كذلك ايضا كذلك ايضا الامر الرابع كيف تتعامل مع الله في مكان عملك لا تظلم لا تظلم الناس لا تظلم الناس ولا تغشهم ولا تأكل أموالهم دي مسألة مهمة يا جماعة الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة واللي هتغشه هيقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويسألك انت ليه غشيته انت ليه ظلمته انت ليه ما اديتهوش حقه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة صدقني عايز نور على الصراط جاء الظلم بقى ظلمات تهوي في نار جهنم يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة كربات وشدة وضنك وهم وغم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بصوا يا جماعة كما في حديث أنس من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم فغشهم فهو في النار يوم القيامة رحت اشتري منك التليفون ده قلت لي التليفون ده جديد والتليفون مفتوح وملعوب فيه والتليفون ده سلعة مغشوشة كل ده علشان 20 30 40 جنيه زيادة صدقني ال 20 جنيه مش هتتهنى بيهم صدقني ال 20 جنيه مش هتتمتع بيهم وصدقني لو اتمتعت ب 1000 جنيه جبتهم من حرام جبتهم بالغش صدقني هيكون مصيرك يوم القيامة زي ما النبي قال فهو إلى النار يوم القيامة فهو إلى النار يوم القيامة صدقني كل مليم سرقته من مال الدولة كل أرض سلبتها من مال الدولة وسرقتها من مال الدولة صدقني مش هتتمتع بيها ولو اتمتعت بيها تعذب بسببها يوم القيامة والمال ده عمرك ما هتتهنى بيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان كان ممن كان قبلكم رجل يشوب الخمر بالماء وإنه صعد سفينة ذات يوم فباع الخمر وبعد ما شبه بالماء وغشها بالمية جاء قرد فأخذ صورة المال وصعد الذروة وأخذ يلقي درهما في الماء ودرهما في السفينة تقول لي ما عنديش قرود هقول لك بس ممكن ربنا يبتليك بمرض يضيع كل الأموال اللي انت جمعتها ممكن ربنا يبتليك بولد ياخد كل الأموال اللي انت جمعتها من حرام ممكن تفضل تجمع مال حرام 30 سنة وبعد كده تبقى انت وأولادك وزوجتك وحشيتك في السجن دلوقتي يا الله خد بالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو إلى النار يوم القيامة رحت اشتري منك عربية قلت لي العربية في أمريكا بره وجوه وبعد فترة أفاجئ إن العربية كلها متكسرة ومتدشدشة أنت بتظن إن أنت كده كسبت مال لا والله أنت خسرت وخسرت كتير جدا المهندس النهاردة اللي بيسرق في المون وبيسرق في الحديد علشان يطلع لنفسه, لنفسه مصلحة زي ما هو بيقول صدقني صدقني صدقني إلى النار يوم القيامة إلى النار يوم القيامة وانت كجسد نبت من حرام أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به فالنار أولى به الدكتور اللي غشني وضحك عليا علشان متعامل مع شركة أدوية كتب لي دواء مش عايزه أو في دواء أرخص منه صدقني ربنا سبحانه وتعالى مش هيعدي الكلام ده كله ولا هيعدي هذه الظلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا خلاص أنا نجيت الصحيفة مليانة حسنات فما تزال مظالم بني آدم تتبعه كل المظالم كل مريض انت ظلمته كل واحد انت ظلمته كل واحد انت اخذت حقه فلا تزال المظالم مظالم بني آدم تتتبعه حتى لا يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم ثم يطرح في جهنم انت مش حمل كده ابدا انت مش حمل كده ابدا كيف تتعامل مع الله في مكان عملك انك تطلب رضا ربنا مهما كان سخط الناس تطلب رضا ربنا مهما كانت المشاكل اللي هتقابلك ساعتها ربنا هيرضيك وهيرضى عنك ويرضي عنك الناس وهيرضي عنك الناس كيف تتعامل مع الله في مكان عملك بالله عليك اوعى اوعى ان عملك ده يشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى صاحب المحل اللي سمع الاذان وفضل صح سايب المحل مفتوح ويقول عشان الرزق والعمل عباده لا خد بالك والله خد بالك والله صدقني ربنا هيمنع عنك الرزق ده العبد بيحرم الرزق بالذنب يصيبه انتبه من المعنى ده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هتخسر خسران والله خسران خسران وبنلاقي واحد تاني سبحان الله سبحان الله ساعة المحل حط اليافطة النورانية مغلق للصلاة تيجي والله سبحان الله تبص تلاقي ناس واقفة قدام المحل مستنيينه ده راجل أمين ده راجل ما شاء الله على خير راجل ما شاء الله على خير كيف تتعامل مع الله إذا كنت في مكان عملك احتسب النية الصالحة احتسب النية الصالحة كلنا بنقول العمل عبادة كلنا بنقول العمل عبادة طيب ما تيجي نحتسب النية دي رأى الصحابة رجلا شابا جلدا قويا فتيا مفتول العضلات كده قالوا يا رسول الله الرجل ده لو كان في الجهاد ياه يبلي بلاء حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان خرج قد يسعى على أولاد له صغار وزوجة لكان في سبيل الله أما إنه لو كان خرج ليسعى ليسعى على والدين كبار لكان في سبيل الله آخر حاجة أحب أختم بيها ممكن مكان عملك ده يدخلك الجنة إنك تقضي حوائج الناس تسعى معهم في حوائجهم ونختم بالحديثين دول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرة امشي مع الناس في قضاء حوائجهم لأن أنت اللي عارف المكان ده هيخلص إزاي والورقة دي هتخلص إزاي اسعى مع الناس لقضاء الحوائج قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أدخل السرور على الناس خلي الناس تقابلك بالبشر قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم صدقني لو عملنا ده وتعاملنا مع الله في مكان عملنا بكده 80% من مشاكلنا هتتحل إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم وإياي دائما مفاتيح خير الناس مغاليق للشر صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المقام والله في لألآت النجوم وحك الغيوم وضوء الغمام مع الله عند هزيم